مثلك حباك الله بالإيمان وأن تتبع هدي النبي المصطفى فبهديه تنجو من النيران وازهد أخي في متاع زائل واقهر غرور النفس والشيطان وعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني هذا طريق السالكين لربهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمد وآله أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا في منزلة اليقظة وبعد أن تيقظنا وحدقنا في النعم بدأنا نجتني الثمرة بدأنا نجني ثمار هذه اليقظة ثمرتها الأولى محبة الله الله أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه وحب كل عبد صالح يحبه أحبتي في الله الحب وما أدراك ما الحب الحب أحلى وألذ ما يشعر به القلب ونحن في زمن كثر فيه الكلام عن الحب حتى امتهنت كلمة الحب فلا تحتاج أن أذكر لك فوائد ومزايا وجمال ولذة ومتعة الحب لأنهم وصفوا ذلك وصفا مبالغا فيه بالباطل أنا أكلمك عن الحق بالحق وللحق أقول أن القلب لم ينبض بحب حق إلا حب الله حب الله وحده جل جلاله هذا هو الحب الحقيقي فإن الله ما خلق لك قلبا وأودعه صدرك إلا لكي تحب ربك به ولذلك هذا القلب إذا أحب شيئا غير الله يفسد لأن العين خلقت للنظر لا للأكل الأكل عن طريق الفم الأسنان للمضغ القلب للحب حب الله فإذا استعمل في غير الحب فسد حب الله إذا استعمل لحب النسوان لحب الأموال لحب غير الله فسد فسد القلب الحب الذي نتكلم عنه ينبع من مطالعة المنة وينمو ويثبت باتباع السنة وينمو على الإجابة للفاق هذا الحب إخوته إخوتي في الله هذه محبة الله عز وجل تنبت بمطالعة المنة هذا الحب الذي ينبت على حافات المنن الله حين تنظر إلى نعم الله عليك وتحدق فيها وتشاهد عظمتها وكثرتها لا تملك إلا أن تحب الله أتذكر أحد الناس مرض أجريت له عملية لاستئصال جزء من جسمه فلما أفاق قال سبحانك لو قطعتني حتت برضو بحبك هو ده الحب حب ربنا الحب إذا أردنا أن نتكلم بقى في قضية الحب هنتوسع أكثر من اللازم بس إحنا على قد الحتة اللي إحنا فيها أوجب له شهود المنة والتقصير شهود المنة منة الله عز وجل في النعم وشهود التقصير التقصير في الشكر نوعين جليلين من العبودية محبة المنعم والإزراء على النفس إنه يحب ربنا يحبه بكل قلبه وإنه يزري على نفسه هي دي الإزراء على النفس قبل ما أدخل في الإزراء على النفس الشيخ هنا بيقول إيه محبة المنعم واللهج بذكره وتذكر الله وخضوعه له يبقى المحبة دي هتستوجب مننا ثلاث حاجات اللهج بالذكر يا جماعة اللي بيحب حد يجيب سيرته كتير يتكلم عنه كتير بالله عليك لو رحت قعدت مع شوية ناس تجار عربيات يتكلموا في ايه قعدت مع شوية مقاولين كل كلامهم عن ايه قعدت مع بتوع البورصة لو قعدت معاه سنة مش مش هقول لك 10 ساعات كل الكلام في ايه قعدت مع بتوع السيما بيصوروا في ايه قعدت مع بتوع فحبايب ربنا ما بيتكلموش الا عن ربنا ما يعرفش ما يعرفش يتكلم اللي عنده ألذ شيء عنده أحلى شيء عنده إنه يتكلم عن حبيبه ولما تشوفه بيتكلم عن حبيبه تحس إنه طاير يتكلم عن ربنا يقول لك أما ربنا سبحانه وتعالى اسمع الآية دي شوف ربنا بيقول إيه أما ربنا سبحانه وتعالى مش عارف مشيت في الحتة الفلانية شفت حتة شجرة سبحان الملك سبحان الخلاق أما شفت السماء امبارح بصيت على الغروب شفت الشروق ربنا شفت ربنا رزق فلان ولد بعد 8 سنين شوف ربنا فرج عن فلان ربنا شفى فلان ربنا أعطى فلان شفت موتة فلان الله أكبر كل كلامه عن ربنا في الموت والحياة والفلوس والرزق والعيال والصحة والمرض كل كلامه عن ربنا بيحبه ده تذكر الله يا جماعة الذكر مش بس مجرد استغفر الله او الحمد لله او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا ده ذكر الله ان يبقى دايما ربنا على بالك يبقى والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ايه ذكروا الله انه ساعة ما يعمل حاجة, حاجة غلط يفتكر ربنا هي ديك انه يبقى ماشي مع اسماء الله وصفاته بمعنى ايه انه ماشي في الشارع مليان نسوان عريانة مليان كلام فارغ وقلة ادب مليان ناس بتكذب وتنافق وتنصب مليان ناس عايزة رشوة وعايزة هو ربنا على باله متذكر اسم الرقيب القريب الشهيد البصير العليم السميع مسيطر على ذهنه ده ربنا سامعه وشايفه وقريب منه ومراقبه ان الله كان عليكم رقيبا ها ومراقبه وهيحاسبه فاذا وقع احنا بشر مين ما بيغلطش واحد غلط غلطه على طول يجي على باله المنتقم الجبار ذو البطش الشديد الكبير المتعال يترعب وجسمه يقشعر ويتخض وهيموت يوم يتذكر اسم الله الغفور الرحيم الودود الكريم اللطيف الحليم يوم جسمه يلين وهكذا عايش مع ربنا طول وقته هي دي البداية يا ناس فكر الواحد من دول التزم يعني اعفى لحيته وقصر جلابيته وخلصنا راح يحفظ قرآن وصلى الصلوات في جماعة وانتهينا ان هو بطل ماشي مع نسوان وبطل سماع مزيكا وما بيشوفش تلفزيون يبقى الموضوع انتهى لا دي حياة زي ما قلنا من حلقتين حياة حياة تانية حياة مختلفة حياة حاجة حاجة تانية خالص بعيدة عن اللي انت شايفه الشاهد ايه ان تذكر الله نمرة واحد اتنين لهج بذكر الله وخلي بالك من كلمة لهج لهج يبقى في لهج بالذكر يعني ايه لهج لسانه ما بيسكتش وانا قلت اكتر من مرة ان اكثر الناس شفته في حياتي ذكرا لله العلماء العلماء اللي انا خلطتهم منهم شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وبركاته شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ال- الله يرحمه رحمة واسعة كنت قاعد معاه بناكل في المجلس كل الناس بتاكل يعني مش انا وهو بس في المجلس والشيخ بياكل انا رأيته بعيني مش حد حدثني والله بياكل بيمضغ الطعام في فمه يوقف المضغ سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله وبعدين يكمل مضغ اثناء البلع يبلع اللقمة ويذكر الله استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا اله الا هو اتوب اليه وياكل اللقمة الثانية سبحان الله العظيم هم دول الناس اللي بيحبوا ربنا وقته كله ذكر ذكر ما يقدرش زي ما قالوا ايه القلوب كالقدور والألسنة مغارفها فاللسان بيطلع اللي في القلب فطول ما القلب مشغول بربنا اللسان شغال اللهج بذكره انه يبقى فيه لهج على طول شغال في الذكر الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور سبعين مرة في المجلس الواحد يعني يقعد مع الناس قاعدة أكثر من سبعين مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مين بيعملها فينا مين بيعملها أنت بتعملها أنت بتعملها وانت قاعد مع الناس في وسط الناس ومشاغل الناس وتستغفر وتتوب طول ما انت قاعد هي دي اللهج اللهج بالذكر نمرة ثلاثة خضوعه له الذل والانكسار إذا ذكرنا إن من أكبر أنواع النعم أو من أ- من أوسع الأبواب اللي تدخل منها على محبة الله سبحانه وتعالى النعم باب النعم فمن أفضل الأبواب اللي تدخل منها على محبة الله باب الذل والانكسار بعض الناس يقول لك أتيت أبواب حب الله وهي كثيرة فوجدت على أكثرها زحاما حتى أتيت باب الذل والانكسار لم أجد عليه أحد عارفين ليه الذل لله والانكسار والخضوع لله قليلة الناس عليه ليه لأن احنا خلصنا ذل للبشر قلت يا جماعة إن الإنسان بيولد كامل كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء كامل في كمية حب لله كاملة وذل لله كاملة وحياء من الله كاملة وخضوع لله كاملة بس الرصيد ده كلما زاد السحب قل الرصيد فبيحصل كده ان الانسان يذل لصاحب الشغل ويذل لامرأة ويذل لتاجر ويذل للي بيخاف منه ويذل ويذل لحد ما يجي يقف في الصلاة يجيب ذل لله ما يلاقيش ليه لأن الذل ايه هو بحتره وزعه عمله للناس الاحتفاظ بالذل اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك ومن الفقر إلا إليك نعم إنك تذل لله ذل كامل الخضوع يبان في السجود شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بين ماء وطين وخرج من المسجد وأثر الطين في جبهته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتحاشى شيئا لم يكن يتحاشى شيئا أثناء السجود يعني لما يجي يسجد مش متعمد أنه يحط حاجة طرية يسجد عليها ولا حاجة نظيفة يسجد عليها يسجد كيفما اتفق ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولذلك ورد النهي أن لا يمسح الأرض إلا مرة واحدة يعني اللي بيصلي على رمل يمسح الأرض مرة واحدة كده عشان يسويها أو يزيح زلطة أو غيره هي مرة واحدة وبعد كده اسجد أبو ذر رضي الله عنه يقول شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنه مسجد الرسول كان حصى يا جماعة والصحابة بيصلوا الظهر الحصى حار الحصى لأن سقفه جريد فالشمس بتتخطاه فالحصى سخن فهم واقفين مش قادرين يقفوا حر الرمضاء اشتكينا للنبي يا رسول الله احنا خفف فلم يسكنه لم يزل شكوانا ما أزالش الشكوى صلى الله عليه وآله وسلم لأن ده كله نوع من أنواع الخضوع خضوع خضوع إنسان يكون خاضع لله عز وجل خاضع له جل جلاله فدي الأولى محبة المنعم واللهج بذكره وخضوعه له اثنين وإزراءه على نفسه ان الانسان يزري على نفسه حيث عجز عن شكر نعمته يعني ربنا عمال يديلك وانت ما بتشكرش ما بتأديش الشكر كما ينبغي فيحصل ايه انسان يبقى منكسب مكسوف من ربنا مستحي من الله سبحانه وتعالى ف إزراءه على نفسه يا جماعة من أفضل خلق الله سيدنا النبي بدون منازع صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم والنبيون خلفي يوم القيامة ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فالرسول سيد ولد آدم على الإطلاق ومع ذلك كان أشد الناس إزراء على نفسه مرت معنا قريب في الحلقة اللي فاتت مباشرة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله قيل ولا أنت قال ولا أنا بمنتهى البساطة بمنتهى الهدوء بمنتهى الوضوح والصراحة ولا أنا معلش ما تزعلوش مني إذا ضربت مثال لو إننا كشخص داعية قاعد في وسط مدعوين وقول له أنت قريت كم جزء من القرآن يا ابني النهاردة وانت قريت كم جزء انت يا ابني انت صليت الفجر النهارده صليت 8 ركعات ضحى انت يا ابني انت قمت الليل انت الصبح صايم وقام واحد قال لي وانت يا شيخ قريت كم جزء قرآن النهارده اقول له ايه اقول له عيب كده خليك في حالك انا لا اسال انت تسالني شفت دي وشوف سيدنا النبي لما قال لن يدخل احدكم الجنه عمله قالوا ولا انت كان يقدر سيدنا النبي يقول ايه بمنتهى البساطه انكم لستم كهيئتي انا رسول الله بتتكلموا في ايه انا خليل الله انا حبيب الله ولو قال لصدق حقه صح ولا لا مش حقه ده حقه يقول لهم انا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر انا صاحب لواء الحمد كان يستطيع ان يقول ولكن الإزراء على النفس يخلي النبي إيه يقول إيه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول إيه بمنتهى البساطة ولا أنت يا رسول الله يقول ولا أنا عمرك عملت حتة الإزراء على النفس دي جات معاك مرة في حياتك إنك تخضع كده وتنكسر وتذل تزري على نفسك تذم نفسك عندي موقف أعجب من ده مع سيدنا النبي برضه صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حديث عائشة حشيا رابية مشهور لما خرج المقابر خرجت وراه رجع جريت قدامه رجع البيت لقاها حش مالي أراكي حشيا رابية يعني بتنهاجي ليه ها ف أخبريني الشاهد في نهاية الحديث قال أوجاءك شيطانك سيدنا النبي بيقول لزوجته السيدة عائشة أوجاءك شيطانك قالت أو معي شيطان فقال رسول الله يا ابني صل عليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال نعم وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن قالت حتى أنت قال حتى أنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم وبرضه مش هقول لك لو واحد مننا قال لمراته أو جاءك شيطانك قالت له انت جاءك شيطانك دب تعال ترد عليا هتكلميني وده سيدنا النبي قالت له حتى أنت قال حتى أنا هو ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان الواحد ما يشوفش نفسه ما يبقاش شايف نفسه ما يبقاش حاطط نفسه في مكانه فوق الناس لا وانما الازراء على النفس سبحان الله لما تيجي بقى للصحابة ابو بكر الصديق مثال عمر بن الخطاب انا عايز اتعد يعني اعدي الناس دول لان الوقت عمال يسرقنا الوقت عمال يجري مننا الوقت عمال يفوت الوقت عمال يعدي خد التعبير اللي يعجبك منهم اللي عايز ألملم الموضوع أظبطه بس ما فوتش حتة من غير تعليق خد مثال يلا من الصحابة خلينا نعديهم كده الصحابة وبعدين التابعين واحنا نازلين عبد الله بن مسعود كان في المسجد فخرج خلفه طائفة من أصحابه فقال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحسوتم على رأس التراب وفي رواية لضربتموني بالنعال لما عبد الله بن مسعود بيقول كده لو علمت لو علمتم من نفسي ما أعلم لحسيتم فوق رأس التراب احنا نقول ايه بلاش احنا دي عشان كده شفنا نفسنا غيره يقول ايه غيره يقول ايه عبد الله بن مسعود الذي شهد له شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له انزل تحت شوية محمد بن واسع يقول لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه وأنا كل ما أقرأ الأثر ده والله أضحك كده محمد بن واسع كان له ذنوب أمال لو شاف اللي احنا فيه ايه ذنوب محمد بن واسع وشوارعهم كانت نظيفة ما فيهاش واحدة تمر عليه السنة والعشر سنين ما يشوفش واحدة لا تحل له ما يشوفهاش النهاردة مين يقدر يخرج الشارع لمدة ساعة فقط ويرجع من غير ما تزني عينيه مين يقدر النهاردة في شوارع المسلمين يتعامل مع بشر من غير ما يغلط في كذب او نفاق او غيبة أو نميمة أو غيره مين ويقول لك لو كان للذنوب ده هذا من باب الإزراء على النفس معلش خدوا الموقف الأخير ده ومش عارف الأخير ولا لا ما وعدش يعني فمحمد بن واسع قبل أن يموت في مرض الموت اقترب منه ابنه فقال له يا بني لا كثر الله من أمثال أبيك في أمة محمد قال له ربنا ما يكترش اللي زي يا ابني في الأمة فغضب الابن قال ولما يا أبتي ولما قال يا بني إنني لم أرضى نفسي لله طرفة عين فكيف أرضاه لأمة محمد إزاي أنا أنا مش راضي عن نفسي إزاي يرضى أن يبقى في كتير زيي وانت النهاردة بيقابلوك يا عم آه، يقولك كسر الله من أمثالك تقول آمين آمين آمين كسر من أمثالك هتخرب لو كسر الله من أمثالك نعم أيها الإخوة الإسراء على النفس ده باب أعظم للدخول إلى محبة الله عز وجل أنت مين لما مهلب بن أبي صفرة مر يتبختر في ثوبين له فقال له هذه مشية يبغضها الله قال لو أتدري ألس ألا تدري من أنا قال بل أدري أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العاذرة كيف لمن خرج من مجرى البول مرتين أن يتكبر كبر على إيه عندك إيه فيك إيه منك إيه الإزراء على النفس ابن القيم يقول إيه فإذا حصل له ذلك حب الله والإزراء على النفس صار متحققا بسيد الاستغفار دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيسير الإنسان بهذا الدعاء أبوء يعني أقر وأعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أعترف بالنعمة وأعترف بالذنب فيبقى ماشي زي ما ابن القيم بيقول بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل يبقى ماشي بالذل والانكسار لله سبحانه وتعالى يقول ابن القيم وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار اللي هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت علم أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له يستاهلوا بعدم شكرهم ما حدش هيقدر يأدي الشكر يبقى لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم له يستاهلوا حقه سبحانه وتعالى ما شكروش لم يشكروه ولم يؤدوا شكر نعمته ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعمالهم يبقى أنت دلوقتي محتاج إيه بس رحمة ربنا يا رب يا رب رحمتك أرجو فلا تخيب فيك رجائي لو رحمك فرحمته خير لك من جميع أعمالك لما قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته هي رحمة نرجوها وعلم أن العبد دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير أنا هسيبك بقى تعيش مع النعم وشكر النعم وحب الملك هات كشكول واكتب نعم ربنا عليك استرسل بقى تعيش مع النعم وتلهج بذكر الله وتحس بيها وتزري على نفسك تزري على نفسك الإزراء على النفس والانكسار والذل والخضوع عيش مع المعنيين دول لحد ما أقابلك الحلقة الجاية بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا طريق السالكين هذا طريق السالكين هذا طريق السالكين لربهم هذا طريق السالكين